السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كل دولة لها حدود مصر لها حدود امريكا لها حدود كندا لها حدود في القانون الدولي لو دولة طيارتها دخلت في حدود دولة من غير اذن يحصل لها ايه تتضرب بالنار كذلك الله له حدود الملك له حدود تلك حدود الله لو حد عدى حدود ربنا من غير اذن يحصل له ايه يتضرب بالنار سبحان الملك سبحان الملك الحليم سبحانه وتعالى اللي ماشيه كشف شعرها عدت حدود ربنا ولا لا اللي سمع الاذان وما رضاش يصلي لغايه ما جه وقت الاذان اللي بعده عدى حدود ربنا ولا لا كم مره عدو- عدينا حدود ربنا يا جماعه كام حد من حدود ربنا احنا معديينها يا جماعه تذكر قبل ان تعصي تذكر قبل ان تطلق بصرك للحرام تذكر قبل ان تمد يدك للحرام تذكر قبل ما تعمل اي معصيه ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها افتكر ايه افتكر حاجات كتير قوي تذكر قبل ان تعصي انها مش لعبه مش لعبه يا جماعه شوفوا ربنا بيقول ايه وكم كم ياما ياما وكم قسمنا من قريه اتقطم وسطها وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه كان التاريخ وعدى وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اول ما حسوا ان الارض بدات تتزلزل ان السماء بدات تتلبد بغيوم شكلها غريب بدا ال- الشكل بقى غريب الريح بقت غريبه ال- الجو في حاجه جايه في حاجه احنا في خطر فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون كل واحد بيجري في اتجاه كل واحد عايز ينجو كل واحد حاسس ان في خطر وعايز يهرب باي طريقه لا تركضوا وارجعوا الملائكه نازله هتروحوا فين هتهربوا من قدر ربنا فين لا تركضوا وارجعوا الى ما كنتم اه فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا تعال انت وهو انت هربان فين انت رايح على فين انت كنت بتعصي ربنا وفاكر انك انت هتلاقي مهرب او منجا من الله سبحانه وتعالى س- سبحان فما ت- فما زالت قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين قاعدين يصرخوا كل واحد قاعد يصرخ المنظر اللي احنا مش شايفينه دلوقتي ان الملائكه كل كاتبه من الملائكه متوليه واحد من القوم دول كلهم ومعركه بتدور وهو بيحاول ينجو وبيحاول يفلت منهم لغايه ما يقضوا عليه تماما والمنظر النهائي فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا حصيدا خامدين منظر جثث كله اصبح جثث خامده خامدين بعد ما كانوا نار موقده بعد ما كانوا متوقدين بالحركه خامدين كل حاجه انتهت الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه عايزك تركزي معايا الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين هي دي مصيبه الانسان انه افتكرها لعبه هو ده اللي ضيع دول ربنا بيقول لنا اللي ضيع دول انهم فاكرينها لعبه انهم افتكروا ان انا خلقتهم وخلقت الدنيا دي كلها عشان يجوا يلعبوا مش عشان يجوا يعبدوني يبقى انت فاكرها لعبه تذكر قبل ان تعصي مش لعبه مش لعبه ابدا تذكر قبل ان تعصي ولا تسوى والله والله الدنيا دي ولا تسوى اثر من اثار بني اسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام كان معاه واحد من اليهود وكان معاه ثلاث ترغفه فراح يصلي لله سيدنا عيسى عليه السلام فاليهودي طمع في رغيف من الثلاثه كله سيدنا عيسى رجع فقال له هذان رغيفان فين الثالث فقال له والله ما كان الا رغيفين فسيدنا عيسى سكت فجاب ظبي ذبحه ثم باذن الله احياه فالراجل بهت بهت قال له بالذي اراك هذه الايه من اكل الرغيف الثالث مين اللي كان قال له والله ما كان الا رغيفين تاكل مال النبي ومش عايز تفوق كمان بعد كده سيدنا عيسى خدوا مشوا على نهر عبروا نهر على الميه مشوا الراجل بهت قال له بالذي اراك هذه الايه من اكل الرغيف الثالث قال له والله ما كان الا رغيفين في ناس ما بتفوقش يا جماعه في ناس مهما بتشوف علامات وانذارات ورسائل ما بتفوقش ما بتستيقظش ما بتتذكرش قبل اي معصيه سيدنا عيسى وهو ماشي معاه لقى ثلاث حتت ذهب على الارض الراجل بص لهم وسيدنا عيسى بص لهم تخيل انت وانت بتبص لهم كده انت انت السبب في لهي النساء عن ربنا انت السبب في 90% من جرائم اللي تمت على وجه الارض انت اللي خليت الاخ يقتل اخوه الراجل بيبص لهم بطمع هيتجنن هيتجنن عليهم خلاص عقله راح منه بقى في ذهول ثروه ونزلت علينا من السماء بيبص لهم وبيبرق وهو مبهوت سيدنا عيسى بص في عينيه لقى طمع الدنيا كله فيهم وعبدت الدنيا كلها فيهم قال له وقطعة لك وقطعة لي وقطعة لمن أكل الرغيف الثالث قال له أنا انا اللي كلت الرغيف الثالث انا اللي كلت وانت بتصلي يا سيدنا عيسى قال له خلاص كده خلاص اذا خذ الثلاثه ولكن لا تصاحبني الراجل ما فكرش هو كسب ايه وخسر ايه ما فكرش المهم الفلوس كانت بص للذهب بص بنظره جنون واحد يجري ياخده ويجري ويجري ويبعد خد الفلوس هبقى مليونير هبني فيلا وهعمل وجهتها رخام واكتب فيلا فلان الفلاني هجيب عربيه احدث موديل هتجوز اجمل واحده اولادي اللي هخلفهم ادخلهم مدارس اجنبيه فلوس وهو بيجري ثلاث حراميه شافوه ثلاث رصوص قالوا شايفين ده معاه ذهب ذهب وانتم مستنين ايه هجموا عليه بالسيوف انتوا عايزين مني ايه انتوا عايزين الدهب طب خدوه هتقتلوني لا انا مش عايز اموت كده يا رب خلاص يا عيسى ابن مريم انا تبت الى الله خلاص انا رجعت خلاص يا رب يا رب انا مش عايز اموت كده يا رب طب خدوا الذهب وسيبوني اعيش خلاص خلاص قتلوه قتلوا انسان وذبحوا انسان من لحم ودم وقعدوا جثته بتنزف مسكين الذهب وبيرقصوا بيه كل واحد مننا هياخد حته ذهب بقينا مليونيرات هنشتري عمارات هنشتري عربيات احدث موديل هنتجوز كل واحد اجمل واحده يشوفها في حياته هندخل اولادنا مدارس اجنبيه وهنعيش الدنيا بعد كده يا جماعه قالوا عايزين ناكل واحد قال انا اروح اجيب لكم اكل عشان نعيش بقى وهو رايح يجيب الاكل خلاص انا بقيت مليونير بقى معايا حته حته ذهب طب ليه حته واحده ليه ما يبقوش ثلاثة قصدك ايه قصدك انت عارف قصدي دول اصحابك هيبقى معاك فلوس اكتر وهتسكن في عماره افخم ويبقى العربيه اكبر ويبقى الذهب اللي معاك اكتر وتبقى غني اكتر بس دول حبايبك حبيبك هو المال حبايبك منين طب اعمل ايه هات سم وسمهم وحط لهم سم في الاكل الاثنين التانيين قاعدين يرقصوا وفرحانين صاحبنا هيجي الوقت وكل واحد هياخد حته ذهب واحد قال للتاني طب ليه ليه ما يبقاش الذهب بتاعنا احنا لوحدنا قصدك ايه انت عارف قصدي كويس ده صاحبنا هيبقى معاك فلوس اكتر وعماره اكبر وعربيه افخم وزوجه اجمل وذهب اكتر بس ده حبيبنا حبيبك هو المال حبيبتك هي الدنيا ما تعرفش حد غيره طب نعمل ايه اول ما يجي نقتله الراجل جاي وجايب الاكل معاه اول ما جه هجموا عليه ايدوه وجايين يقتلوه بالسيوف انتوا عايزين ايه انتوا عايزين حته الدهب طب خدوها خدوها بس ما تموتونيش انا مش عايز اموت كده يا رب انا مش عايز اقابلك كده يا رب يا رب خلاص انا تبت يا رب خلاص انا رجعت يا رب خلاص قتلوه ذبحوا انسان من لحم ودم وسقطت الجثه الثانيه جنب الجثه الاولانيه والاثنين بينزفوا دم والاثنين واقفين يرقصوا بحتتين الدهب حته الدهب بقينا مليونيرات هنسرق الدنيا كلها لغايه ما نبقى اغنى ناس في العالم هنعمل كل اللي نفسنا فيه يلا ناكل بداوا ياكلوا بعد ما بداوا ياكلوا واحد بدا يحس بمغص انا تعبان تعبان ليه مالك سلامتك الف بعد الشر عليك قال لا ده انا تعبان انا كمان بدا المغص يزيد بداوا يرجعوا دم الاثنين قصاد بعض هو عمل ايه الاكل كان فيه سم ولا ايه احنا هنموت ولا ايه لا ما نموتش كده لا ما نقابلش ربنا كده خلاص يا رب خلاص وقع الاثنين جثتين بينزفوا دم وبيرجعوا دم من بقهم من السم اللي كلوه اربع جثث الاربعه بينزفهم عدى سيدنا عيسى شاف اربعه مقتولين وشاف ثلاث حتت ذهب مرميه يا هي دي الدنيا اللي الرسول عليه السلام قال في الاخر عليها ثم يدعونها فلا ياخذون منها شيئا يا فلا ياخذون منه شيئا يا جماعه يا جماعه الموضوع انتهى يا جماعه ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا مش هتاخد حاجه معاك ولا تسوى تذكر قبل ان تعصي انا عايزك تفتكر كل معصيه عملتها اصغر معصيه ممكن تود ورا الشمس والله العظيم الشاب اللي كان ماشي في الشارع ولقى بنت جميله معديه بص لها يبص ولا لا وهو بيبص واحد بتاع عربيه كره معدي نازل بالكرباج على الحمار نزلت على وش صاحبنا راح لشيخ يعيط له شوف وش شكله ايه الحمد لله ده انا كنت هتعمي قال له يا ابن احمد ربنا ان ربنا وراك كرباج الدنيا قبل ما تشوف كرباج الاخره يا جماعه احنا عايزين معاصي ثالثه اعدادي اللي عملناها زمان ما عدتش ما عدتش لو ما تبناش منها ما فيش معصيه بتعدي من غير عقوبه ما فيش معصيه بتعدي من غير عقوبه في الدنيا قبل الاخره انا اعرف والله يا جماعه شباب كانوا بيشربوا مخدرات وانا انا اعرف ثلاثه ثلاثه دخلوا المستشفى مستشفى الامراض النفسيه والعقليه بسبب المخدرات انتقم ربنا سبحانه وتعالى كان في احد الشباب في شارع من الشوارع وكان الشاب ده والعياذ بالله معقل للزنا بيقع في الزنا كتير جدا وكان شاب ايه جمال وسامه والشياكه و و و صاحبي اللي بيحكي لي اللي من نفس الشارع بيقول شافه مره وهو ماشي بيقول لي اهله مقطعه وشكله تايه وشكله كانه اتجنن وشكله غريب فبيقول لهم مش ده فلان فلان اللي كان مفيش حد في شياكته واناقته قالوا له اه قال لهم ايه اللي حصل له قالوا له ده اتجوز ولما اتجوز انتقام ربنا منه ابتلي بمرض ان هو ما يقدرش يخرج من زوجته سبحان الله العظيم سبحان ربنا يعافي كل مبتلى مسلم ولكن ده شوفوا الجزاء بتاعه جه ازاي فمره داخل على مراته وجدها بتخونه مع واحد من كتر ثقل الموضوع على عقله اتجنن فقد عقله والعياذ بالله انتقام ربنا سبحانه وتعالى انتقام ربنا من اهل المعاصي انتقام ربنا من اهل الذنوب يا جماعه انا عايز اقول لك انك انت افتكر قبل ما تعصي ان السكه دي مفيش اخرها حاجه واحد صاحبنا كان ماشي في الشارع فلا ولد بقى واقف مع بنته وبيتكلموا فراح قال له بص يا حبيب قلبي انا اقول لك كلمه واحده السكه اللي انت ماشي فيها دي احنا مشينا فيها قبلك ووصلنا لاخرها وما لقناش اخرها حاجه فرجعنا وسبناها والله ما في اخرها حاجه سراب كلها سراب من اولها لاخرها الشاب اللي بيتكلم اللي بيبص مليون بنت ما انت في الاخر هتاخد واحده بس واللي في الحلال خد واحده بس البنت اللي بتكلم ألف ولد ده في الاخر هتتجوز واحد بس ان اتجوزت ربنا يزوج فتاة المسلمين وهي في الحلال كانت هتاخد واحد بس افتكر ان الطريق ده قبل ما تعصي تذكر قبل ان تعصي ان الطريق ده مش اخره مفيش حاجه الطريق ده اخره نار نار يا جماعه ساعات الواحد بيحس ان ايات القران في وصف عذاب الجحيم والعياذ بالله فيها سخريه بالعصاه انت خدت حمامك النهارده تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود كانه بياخد دش الدش اليومي بتاع الحميم والمصيف تعالى انت صيفت السنه دي تعالى ما تصيف بقى في سموم وحميم وظل من يحموم السموم اللي هي الريح الريح الحاره القاتله من الحر الحميم الميه اللي بتغلي الظل اللي هو ظل الدخان بتاع جهنم والعياذ بالله نفس منظر اللي قاعد على البلاش النسيم اللي طالع والميه اللي قدامه والشمسيه اللي فوقيه بس العكس بقى الميه بقت حميم والنسيم بقى والعياذ بالله سموم والشمسيه بقت ظل من يحموم انت صيف تحس ان هي سخريه قمه السخريه من العصاه مش انت اللي مشيت في طريق اخره النهر مش انت اللي اخترت كده يا جماعه مش ناقصه ذل يوم القيامه والله العظيم مش ناقصه ذل زي اللي بيقفوا خمسين ألف سنة أهل الأعراف يبصوا لأهل الجنة يتجننوا يبصوا لأهل النار قلوبهم تتخلع خمسين ألف سنة ذل مش ناقصه ذل زي الراجل اللي جه يوم القيامة حسناته بقت فرقاه عن سيئاته سيئة واحدة بس يعني مثلا مليون سيئة ومليون حسنة لواحد هيدخل النار على سيئة يعمل إيه لف أرض المحشر كلها هيتجنن لف اتذلل واحد واحد في الآخر قابل واحد ما عندوش غير حسنة واحدة ما عملش في حياته غير حسنة تخيلوا يا اخوانا كل الذل ده وفي الاخر يقابل الراجل ده الراجل يقول له انا الحسنه دي مش هعمل بيها حاجه خدها انت ياخدها سبحان الله ربنا في الاخر يقول لست اكرم بعبد مني ولكن يا جماعه ليه الذل يوم القيامه ليه نتعرض للذل يوم القيامه انا عايزك تفتكر انا عايزك تفتكر انت بتبيع الجنه بايه عارفين كان في ملك زمان مثل بالامثله وكانت بنته جميله قوي قوي وكل ما يتقدم لها واحد يرفضه لغايه ما تقدم لها شاب حس انه شاب كويس قوي قال له انت اللي هختارك لبنتي وبعد كده قال له جهز القصر بتاع بنتي القصر اهو وهتجهزه على حسابي خد الخدامه انزلوا هاتوا عفش لان الخدامه هي اللي عارفه بنت بتحب عفش شكله ايه نزل مع الخدامه يجيب العفش خد الخدامه هاتوا الستاير خد الخدامه وهاتوا النجف خد الخدامه وهاتوا السيراميك خد الخدامه بعد ما جه ميعاد الجواز فالملك بيقول له خلاص هتتجوز بنتي قال له لا انا عايز اتجوز الخدامه ازاي لان هي دي اللي بيروح معاها وبيجي معاها ما عادش بيشوف الاميره احنا يا جماعه سيبنا الاميره وخدنا الخدامه الاميره اللي هي الجنه والخدامه اللي هي الدنيا احنا لان احنا قاعدين نبص للدنيا اتعلقنا بالدنيا ونسينا الاميره نسينا الملك الحقيقي في الجنه يا جماعه يا جماعه والله ما حد له عذر المباح عامل زي ملعب كوره كبير والحرام عامل زي بركه طين احنا سيبنا الملعب الكبير وقعدنا نزلنا في بركه الطين ربنا احللنا كل المشروبات الا الخمره كل الاطعمه الا لحم الخنزير كل اشجار الجنه الا شجره واحده بس لادم اشمعنى يا جماعه ليه يا اخوانا ما حدش له عذر المباح هما للدنيا ليه نقص ربنا سبحانه وتعالى تذكر قبل ان تعصي انك متراقب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد واحد صاحبنا راح لواحد صاحبه قال له انا على فكره عرفت انك عرفت انك متراقب قال له ايه انت عرفت انا متراقب فعلا قال له اه قال له من امتى قال له من فتره طب ما قلتليش ليه قال له انا مش عارف ما كنتش عايز اقول لك يعني بس بس انت متراقب قال له متراقب ازاي ولما لقاه مرعوب قال له انت متراقب من ربنا قال له يا راجل يا راجل وقفت قلبي قال له بقى انا لما اقول لك انك متراقب من مخلوق تخاف ولما اقول لك انك متراقب من الخالق ما تخافش احترس انت مراقب يا حبيب قلبي يا جماعه يا جماعه تذكر قبل ان تعصي ان اللي بيعصي ربنا بيخسر ربنا ممكن ينطرد ممكن ينطرد هو ايه اللي حول ابليس من طاووس الملائكه في العباده لقواد لكل فاجر وفاسق غير ذنوب المعاصي هو ايه اللي خرج ادم من جنه الملذات والشهوات لارض المشقات والابتلاءات غير ذنوب المعاصي هو ايه اللي رفع كره قوم لوط على جناح من اجنحه جبريل لغايه السماء واتخسف بهم الارض لما الملائكه سمعت نباح كلابهم وصياح ضحكتهم غير الذنوب والمعاصي هو ايه اللي خلى ال multi مليون المليونير قارون صاحب ال- ال international مجموعه الشركات ال international ايه اللي خلى قارون يتخسف به وبدار الارض غير ذنوبه المعاصي ايه اللي خلانا في بلد اطول نهر في العالم فيها مش عارفين نشرب كوبايه ميه سليمه غير الذنوب والمعاصي ايه اللي خلى المقطم جزء منه يقع والارض تتزلزل في مصر غير الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي يا جماعه مره اتفرجت على ف- يعني فيلم على النت للعيب كوره الحكم طلع له كارت احمر المنظر جايب لك لعيب الكوره من الصدمه وكان لسه جايب جول من الصدمه قام حاطط ايده على ركبته وقعد ثانيه وفجاه جسمه انهار على الارض ما استحملش من القهره اول ما اتطرد ده ده اتطرد من مخلوق متطرد من لعبه من مخلوق امال لو واحد اتطرد من الجنه واحد اتطرد من طريق ربنا واحد ربنا هو اللي طرده هو ممكن ربنا يطرد حد من الايات اللي تزلزل القلب كلام ربنا سبحانه وتعالى يا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا بره بره لو هتعصوني في مملكتي يبقى بره لو هتعصوني في مملكتي يبقى اطلعوا من مملكتي هتروحوا فين ملناش مكان يا رب تذكر قبل ان تعصي لماذا تركك تعصيه سبك تعصيه ليه سبك تعصيه ليه ده خذلان لو كنت غالي عنده ما كانش سبك تعصيه زي سيدنا يوسف ما سابوش يعصيه ابدا تذكري قبل ان تعصي افتكر انت بتخسر حب مين حب ربنا سبحانه وتعالى بتخسر رحمه مين بتخسر الامل في مين بتخسري معيه مين الله الله يا جماعه ده كفايه اسم الله معاك في حياتك كفايه اسم الله معاك في قلبك الله الذي ما ذكر في قليل الا كثره الله الذي ما ذكر في ضيق الا وسعه الله الذي ما ذكر في كرب الا فرجه الله الذي ما ذكر في هم الا ازاله الله الذي ما ذكر في فقر الا اغنى صاحبه الله الذي ما تعلق به فقير الا اغناه الله الذي ما تعلق به مريض الا شفاه الله الذي ما تعلق به مضطر الا اواه الله الذي ما تعلق به ذليل الا اعزه وقواه الله الذي ما تعلق به غريق الا نجاه الله نخسر الله سبحانه وتعالى الله الذي تستمطر به الرحمات الله الذي تفرج به الكربات الله الذي تدفع به البلاءات الله الذي تستجلب به الحسنات الله الذي تغفر به السيئات الله الذي تتنزل منه العطاءات الله الذي تستجلب به الرحمات الله الذي قامت به الارض والسماوات تخسري تخسر تخسره في حياتك تخسر ربنا في حياتك مين اللي يقدر يخسر الله يبقى خسر كل حاجه يبقى كل حاجه ضاعت منه تذكر قبل ان تعصي تذكر الامتحان الرهيب اللي انت داخل عليه الامتحان الرهيب امتحان ايه امتحان الاخره ف- فرق رهيب بين امتحان الدنيا وامتحان الاخره امتحان الدنيا اللي بيراقب عليك مخلوق امتحان الاخره يوم القيامه اللي بيراقب عليك الخالق هو الرقيب امتحان الدنيا ورقه الاسئله ممكن يجي لك اي سؤال سؤالين في المنهج تذاكر سؤالين مهمين يجوا انما امتحان الاخره هتتسالي عن كل حاجه عن عمرك عمرك عمرك هتتسال عن يوم يوم في عمرك ده حديث في صحيح الترمذي عن شبابك هتتسال عن دقيقه دقيقه في شبابك عن مالك هتتسال عن شلن شلن في مالك من اين اكتسبه وفيما انفقه عن علمك علمي فيما عملت فيه هتتسال عن ايه ايه سمعتها حديث حديث سمعته امر امر عرفته نهي نهي عرفته بقت حجه عليك خلاص هتتسال عن كل حاجه فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون امتحان الاخره وامتحان الدنيا تذكر قبل ان تعصي الامتحان الرهيب تذكر نتيجه الامتحان بتاع الاخره ايه يا ادم في صحيح البخاري اخرج بعث النار وما بعث النار يا رب من كل 1999 نسبه النجاح في الدنيا 70 80% نسبه النجاح في امتحان الاخره واحد في الالف يا جماعه واحد في الألف يا إخوانا واحد في الألف حينئذ في صحيح البخاري يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد مش قادرين يستحملوا أول ما ظهرت النتيجة الكل اترعب تخيل إنك واقف وسط 1000 واحد واتقال واحد بس اللي هينجو والباقي على النار يحصل لك إيه نتيجة الامتحان طب والنجاح اللي بينجح فرحه الكلمه اللي انا بحس انها بتنطق من الفرحه في القران بحس ان كل حرف ما بينطق في الفرحه ها ام اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية الناس اللي فوق الناس اللي علت الناس اللي طلعت فوق سبحان الملك بحس ان الكلام كله فرحة وكله بهجة يا جماعة طب والمكان بتاع الامتحان بتاع امتحان الدنيا صالة مكيفة مراوح تكييف عايز كوباية مية عايز انما في الاخرة يوم ترجف الارض والجبال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا دي لجنة ودي لجنة طيب مدة الامتحان بتاع الدنيا ساعتين ثلاثة وخلاص طب امتحان الآخرة يا جماعة خمسين ألف سنة ده أنت لو واقف خمس دقايق في الحر في الشمس ما بتطيقش نفسك ومال خمسين ألف سنة في الشمس مين اللي عامل حسابهم مين اللي بيستعد بدلهم تذكر قبل ان تعصي وتذكر قبل ان تطيع ان كل دي دوافع للطاعه زي ما هي دوافع لترك المعصيه الامتحان الرهيب طب اللي بيسقط بيحصل له ايه اللي بيسقط بيروح في عذاب اليم عذاب عظيم عذاب مهين عذاب شديد عارف يعني ايه عذاب شديد يعني شد بعضه الى بعض مفيش منفذ مفيش مكان يهرب منه مفيش حته يروحها خلاص اتقفلت والعياذ بالله في وشه عارف يعني ايه عذاب عظيم احد السلف يقول لك يعني ينفذ الى العظم النار بتخترق اللحم الى العظم عذاب اليم وهم يستطيعون يصطرخون فيها ربنا اخرجنا مش قادرين يستحملوا عذاب مهين يعني زي ما هو عذاب للجسد عذاب للنفس عذاب اهانه والعياذ بالله طب الدور التاني اول طلب بيطلبه اللي بيموت على معصيه عارفين ايه بيقول رب ارجعون عايز دور تاني يا رب امتحانات الدنيا كان فيها دور تاني يا رب كلا اول حاجه بتنفجر في وشه مفيش دور تاني في الامتحان ده الامتحان ده مفيش فيه دور تاني يا جماعه الامتحان طب عدد اللي بيمتحنوا في اللجنه في الدنيا عدد الدفعه في الاخره مليارات عدد البشريه كلها تذكر الامتحان الرهيب تذكر قبل ان تعصي تذكروا قبل ان تعصوا يا جماعه افتكروا كويس قوي زي صاحب الجنتين اللي اللي صاحبه قعد يدعوه في اول سوره الكهف ويدعوه للتوحيد ويدعوه انه ما يكفرش بالله وما يجحدش نعم ربنا سبحانه وتعالى مرضاش واشرك بالله ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا بعد على طول يوم حصل ايه فاصبح يقلب كفيه اللي بيدعي ربنا بيعمل كده مستني خير انما اللي بيقلب كفيه ايديه الاتنين فاضيه على بعض يعني كل حاجه ضاعت عكس حركه الدعاء يقلب كفيه ليه كل حاجه ضاعت يعني هو احنا مش هنفوق الا لما كل حاجه تضيع مش هنفوق غير لما كل حاجه تنتهي مش هنفوق غير لما كل حاجه تروح مننا من الحاجات اللي الواحد ما ينساهاش لما واحد في محطه بنزين وحد ولع عود كبريت او ولع ولاعه او حاجه النار مسكت فيه الراجل النار مسكت في جسمه الراجل طلع يجري طلع يجري في اي حته والناس تجري وراه تحاول تطفي فيه باي طريقه قلت سبحان الله ده ده في نار ده في الدنيا لقى مكان يجري فيه لقى حد يطفيه انما في جهنم مين اللي هيجري فين هيروح فين ما كل ناحيه نار في جهنم كل ناحيه نار وفي جهنم هيعمل ايه ومين اللي هيطفي النار ده بيزودوها عليه ده بيوقدوها عليه اكتر والعياذ بالله يا جماعه عايزين نفوق يا جماعه عايزين نفوق يا اخواننا ده الرسول لما بيشبه الدنيا بجناح بعوضه افتكر ان الدنيا جناح بعوضه جناح البعوضه اكبر ميزه فيه عارفين ايه انا يعني ممكن ممكن اتكلمنا قبل كده عن مزايا في جناح البعوضه انما في ميزه غريبه جدا ان جناح البعوضه غير جناح الفراشه مثلا جناح الفراشه له شكل والوان جناح البعوضه ما فيش حاجه شفاف لا شكل ولا منظر يعني الدنيا دي ولا الدنيا دي فتنت اللي ما هوش عارف انها عامل حقيقي ما قراش عن السعاده الحقيقيه والجمال الحقيقي اللي في القران هو ده اللي اتفتن بس بال... بال... بجناح البعوضه اللي ملوش اي شكل ومنظر تذكر قبل ان تعصي مين هم اهل النار عارفين مين هم اهل النار يا جماعه يا جماعه اهل النار هم الاغبياء بس الاغبياء اللي ما بيفهموش هو ده اللي بيدخل جهنم ليه في الدنيا انت بتاخد كذا شهر عشان تدخل الامتحان بتاع الدنيا انما في الاخره انت تاخد 30 40 سنه تذاكر وكمان ايه ده هو الامتحان كله ثلاث اسئله والسؤال السؤال كلمتين من ربك وما دينك ومن نبيك والاسئله يا سيدي في الدنيا يقول لك الاسئله متسربه الاسئله واصله لنا والاجابات كمان معروفه الاجابات النموذجيه واخدين كمان موديل بالاجابات النموذجيه وبعد كده ما تجاوبش يبقى اللي هي يبقى غبي بقى غبي يا جماعه ما مش عايز يفهم مش راضي يفهم مش راضي يعقل عن الله سبحانه وتعالى مين هم اهل النار كمان عارفين مين ضعيف الشخصيه اللي ملوش شخصيه اللي ما عندوش شخصيه اللي ما عندوش عزيمه في دين ربنا سبحانه وتعالى كلمه لسيدنا عمر عايزك تحطها حلقه في قلبك عايزك تحطها حلقه في قلبك بيقول يعجبني الرجل اذا سين خطه خصف ان يقول بملء فيه لا لا يعجبني الرجل اذا سيم خطه خص لو حد عايز يضحك عليه حد عايز يضيعه ان يقول بملء فيه لا يواجه ويقول لا انا عايزك تقول لا لبتوع الفضائيات وبتوع المواقع وبتوع القنوات وبتوع الصور والمجلات انا عايزك تقول لا لكل فتنه في حياتك انا عايزك تقولي لا انا التوصيه بتاعتي الليله ان احنا نقول لا يا جماعه لا بملء فينا لا مش هنستدرك مش هنضيع مش هنمشي ورا حد يودينا جهنم لا دي خطه خاص في اللي بتحصل للشباب الوقت دي واحنا هنقول بملء فينا لا يا جماعه لا والف لا تذكر قبل ان تعصي تذكر قبل ان تعصي هتروح فين وبتخسر ايه وبتخسر مين الله وحب الله ومعيه الله وبتضيع ايه بتضيع الجنه تودي نفسك فين النار تذكر ان المعصيه دي كلها محسوب عليك وعقوبتها في الدنيا قبل الاخره تذكر ان الطريق ده مفيش اخره حاجه اخره جهنم بس والعياذ بالله تذكر ان النار معدوده للاغبياء واللي ما قدروش يقولوا لا النار مكان اللي ما قدرش يقول لا اللي عاجز قدام الشهوات ما قدرش يقول لها لا اللي عجزت قدام الفتن ما قدرتش تقول لها لا اللي عجز قدام الشيطان لما مديله ايده وقال له تعالى وما قدرش يقول له لا قول لا من الوقت قول لا من الوقت عشان ما تلاقيش نفسك من اهل النار والعياذ بالله هنوصي بايه يا جماعه عايزين نشحن قلوبنا يا جماعه انا بوصيكم بالله عليك اخوانا عايز اسمعوا شرايط يا جماعه اسمعوا شرايط وعظيه انا ايام الكليه ما كنت بسمع شرايط كتير كانت الحاجات دي بتخلي قلب الواحد زي البركان بالظبط الواحد كان هيبقى في درجه حماس مشحون مشحون يا جماعه عايزين نتشحن ايمانيا بقى والحاجه اللي بذكركم بيها قول الله سبحانه وتعالى امن هو قانت قانت واقف مكسور اناء الليل مش واقف ربع ساعه ونص راح لا ولا صدق ان التراويح تخلص لا ده طوفان مشاعر جوه قلبه مش قادر يسيب من ايدين ربنا مش قادر مش قادر امن هو قانت اناء الليل فيضان مشاعر جوه قلبه ساجدا وقائما ينزل يقرب من ربنا قوي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يتشحن بالقرب من الله وبعد كده يطلع يصلي بعد كده ينزل يتشحن ويطلع يصلي يصلي يحذر الاخره واقف مرعوب مرعوب من النار ومن القبر ومن العذاب ومن الحساب مرعوب مرعوب من عدم القبول من حبوط العمل مرعوب من عدم الثبات ويرجو رحمه ربه هيموت على الجنه جوه قلبه شوق لو اتوزع على اهل الارض كلهم يفيض من كتر شوق الى الجنه يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وده العلم انما يتذكر اولو الالباب اولو القلوب الحيه اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر تجاه ربنا وتجاه الدين هم دول يا جماعه هم دول اللي بيوصلوا عايزين نبقى من دول عايزين نبقى ممن هو قانت اناء الليل ساجد وقائم يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه عايزين نبقى من اولي الالباب يا شباب عايزين نتوب لربنا تذكر قبل ان تعصي كل اللي انا قلته ده واهم حاجه يعجبني الرجل اذا سيم خطه خصف ان يقول بملء فيه لا اللي مش هيقدر يقول لا انتوا عارفين هو هيروح على فين اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغثنا اغث قلوبنا بالايمان اغث قلوبنا بالايمان اللهم اهدنا اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم افتح على قلوبنا اللهم استعملنا في كل ساعه من اعمارنا في طاعتك اللهم عطاءك اللهم فتحك اللهم مددك اللهم عونك اللهم فرجك اللهم فرجك الواسع العظيم اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم واشف كل مريض مسلم واغفر لكل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا